أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم سهرة خاصة بشكل جديد بمناسبة رمضان مش هينفع نتناقش في قضايا سياسية صادمة هنرحم العلمانيين والمتصوفة والملاحدة والشيعة هنسيبهم شوية كده لعلهم يراجعون أنفسهم في رمضان ويقررون العودة إلى الله سبحانه وتعالى هنقضي أربع سهرات في رمضان قفات كده آه، على مدار الشهر الفضيل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم يسعدني أن يكون معايا النهاردة الشاعر أسامة عبد الصبور سلام عليكم يا أستاذ أسامة ومعايا الكاتب الأستاذ خالد شفعي سلام عليكم يا أستاذ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحقيقة المدخل اللي قعدت أفكر فيه الصبح يعني أنا كنت ناوي أقدم الحلقة دي لوحدي الحقيقة لكن أثرت أنه ندردش كده يمكن نوصل بمعنى ويمكن آه، الكلام آه، إخواننا الأفاضل يلمس القلوب أكثر مما لو كنت لوحدي وأنا بتكلم إنما فكرة في دماغي آه، وصلها لي الأستاذ خالد في مقال جميل بعنوان 30 يوم في الجنة قعدت أفكر إحنا ليه بنبذل مجهود علشان نقول للناس إن العسل حلو وإن الحنظل مر يعني الناس اوريدي عارفين إن العسل حلو بس تلاقي إن أم أيمين إحنا واخدين كلمة العسل حلو ونعمل عليها وعظ وبرامج وطخ طخ طخ طخ أهو ده اللي بيحصل في رمضان بالظبط الناس عارفة إنه لو كان كفاية إن رمضان أنزل الله فيه القرآن كان كفاية قوي إن إحنا نعرف قيمة هذا الشهر يعني كون الله يخ- الله يخص رمضان بنزول القرآن ده شيء كبير قوي إنما لازم محتاجين نتكلم عن رمضان كل سنة تقريبا نفس الكلام آه، آه، وتجد ان الاستجابة مش على المستوى المطلوب فعشان كده اسمحوا لي هبدأ مع الأستاذ خالد ايه حكاية 30 يوم في الجنة والفكرة جات لك ازاي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فكل عام والجميع بخير وأسأل الله عز وجل أن نخرج جميعا من هذا الشهر وقد غفر لنا امين آه، زي ما حضرتك قلت آه، أنا حين أقرأ في سيرة السلف الصالح وأسمع رجلا أو أقرأ أن واحد من أبناء الزمن الجميل يقول أشتهي أن أقوم حتى أشتكي نفسه يقوم لحد ما ظهره يوجعه في الصلاة مم.
نفسه يسجد لحد ما ظهره يوجعه وواحد تاني يقول اللهم إن كنت آذنا لأحد أن يصلي في قبره بعد الموت فأذن لي يعني مش عايز الموت يحرمني من متعة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال آه، واحد يقول آه، معاني كثيرة آه، لو أن أهل الجنة فيما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أجمل ما فيها ابن تيمية يقول ماذا يفعل بي أعدائي أنا جنتي معي بستاني في صدري فأنظر في نفسي فلا أجد كبير أثر لهذه المعاني قد أكون أصلي في مسجد يطيل في صلاة القيام لكني أتعذب عثمان بن عفان لما قرأ بالقرآن كله في ركعة الوتر لم يكن يتعذب قطعا كان يتلذذ كيف أحول التكاليف إلى لذة كيف أقول كما قال أحدهم ما دخل وقت صلاة حتى اشتقت إليها مين فينا بتوحشه الصلاة احنا لازم نسلم ان احنا في امله كبيره قوي ان احنا عشنا لهذا الشهر وان اهل القبور جميعا لو سئلوا كانوا يقولوا نعيش الامل اللي انتوا عايشينه طب ربنا عز وجل احياني لهذا الشهر ازاي اخرج منه تصور يا شيخ خالد بقفزه واحده اصبح عتيقا من النار بيني ما بقوش 30 يوم بقوا- بقوا 26 او 27 27 يوم بيني وبين أن تمسح صحيفة السيئات بيني وبين أن يقول الملك اذهب قد غفرت لك أيام علشان أقضيها صح مش لازم أتعذب مش لازم أروح المسجد اللي بيطول عشان يبقى شكلي حلو قدام ربنا مش بس عشان يبقى شكلي حلو قدام الناس او عشان ضميري بيأنبني لما بخلص بدري لا عايز اروح عشان انا قرة عيني في الصلاة والذكر والقيام فكيف يتحول رمضان الى 30 يوم في الجنة
احنا الحقيقه يمكن انا كنت بتصور معاك قبل ما اتكلم دلوقتي بقول لك انا عارف ان في عنوان قصه اسمها 30 يوم في السجن فبتصور ان بعض الناس بتحس ان رمضان سجنها يعني كان نفسه ينطلق عايز اروح سينما يا جماعه نفسي اشيش على القهوه زي زمان بيبقى حاسس كده انه تكبل احساسه برضه بنظره الناس انه قلقان من الناس شكلي يبقى وحش قوي يمكن انا بتصور انه مساله اللذه اللي انت بتتكلم عنها دي ده اللي احنا محتاجينه يعني احنا محتاجينه فعلا ال ال ال واحنا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ان نشعره ان ان نشعر ان تكاليف الله بالنسبه لنا فيها شيء اه فيها ثقل الحقيقه ما بنقولش حاجه لانه يعني دي مرحلة.
دي مر... انما في المرحله دي زي اللي كان بيقول كبت الليل 20 سنه حتى استمتعت بيه وبعدين بدا يتنعم بيه يعني في مرحله معينه بقى فيه العجيب يا شيخنا ان احنا خلايا اللذة وال- والاستمتاع عندنا زي ما بتكلم برضو في قصة الهمة احنا ما عندناش ضعف همة احنا عندنا توجيه غلط للهمة وإلا اللي بيروح الاستاد 10 الصبح اه ل 10 بالليل على ما الماتش يبدأ ده صاحب همة عالية طبعا واللي بيشتغل ثلاث شغلانات في اليوم عشان مستقبل أولاده ده همته قد تفوق همم كثير من السلف لكن للأسف الهمة متوظفة غلط احنا حضرتك بمناسبة العلمانيين والليبراليين شعار التغيير اللي كل الناس بتتكلم عليه وان بلدنا محتاجة لهذا الشعار وان شركتنا وان الدنيا محتاجة تغيير رمضان احنا مع إيماننا بأهمية التغيير ليه ما تغيرناش آليات التغيير مش موجودة إحنا بنغير بمنهج غلط الصحابة بضغطة زرار بس يروح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا أسلمت يتغير عشان كان المنهج اللي بيقوم عليه التغيير منهج سليم 100% وأثبت نجاحه مع جيل تحولوا من أعراب أجلاف لا قيمة لهم إلى أسياد الدنيا في عشر سنوات لأن منهج التغيير رمضان أكبر مناسبة لأن تحقق تغييرا ولأن أحقق تغيير حقيقي وتاريخي في حياتي نعم نعم جميل يا استاذ فتحي.
تغيير آه، أستاذ أسامة يعني دايما كل شوية هحتاج أت- أطر القعدة الحقيقة آه، بكلام ممكن أنا طبعا عايز أقول لحضرتك برضو بيصل الأمر مع بعض الناس إنه وعظ وعظ وعظ وعظ يا ولاد انتوا استلمتونا انتوا اشتريتونا يعني فبحتاج برضو من وقت لآخر ان احنا يعني نلطف اجواء الناس بما آه، يقال من شعر موظف بشكل صح تمام.
زي شعر حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وانا عارف ان انت بتحب المدرسة دي مدرسة الشعر النظيف بعيد عن الابتذال والاهانات والاسفاف والكلام عن العري والجنس وال- وال- والحاجات الصادمة ل- ل- لعقائدنا و- و- وعاداتنا وتقاليدنا وكل حاجة من هذا عندك ايه كده نقول بيه كلمتين للناس نبدأ مبدئيا يعني اقول لكم كلكم كل سنه وانتم طيبين وكل سنه كل الامم الاسلاميه بخير وبسلام ال- يعني هو ال- الحضرتك اللي كنت بتتكلم فيه اساسا مبدئيا ال- الشعر ينتمي الى يعني الى تصنيف كده في ال في ال في ال في, ال في العلوم البشريه يعني ان هو ينتمي لحاجه اسمها الادب نعم فلا يجوز ان هو يتحول الى قله ادب يعني هو في زماننا تحول عند بعض الناس دي لقلة أدب.
منطقية يعني نعم.
ده منطق احنا كان في المنطق نعم.
زماننا في حاجات كتير يعني تعدد حدود المنطق يعني آم، يعني انا زي ما بقول لحضرتك بالنسبه لنا فكره آه، برضو زي ما كان بيقول شيخنا آه، آه، انا يعني تذكرت معاه وهو بيتكلم فكره لذه العباده حضرتك فاكرها الموضوع ده على فكرة لذة العبادة ده برنامج إن شاء الله عشان محدش يعمله عشان أقاضيه فكرة برنامج إن شاء الله هنقدمه بإذن الله يمكن بعد رمضان آه، أنا كان المفترض هقدم معاكم حتى من صنمك إنما الظروف ما سمحتش إنما لذة العبادة ده إحنا عاملينه من سنة كلمات ال- ال- ال- ال- ال- المقدمة بتاعت التتر كان عاملها الأستاذ آه، أسامة ومغنيها أبو عمار وإن شاء الله نعملها بإذن الله وتطلع بشكل طيب بإذن الله جل وعلا فكان يعني سبحان الله يعني البرنامج ده احنا انتظرناه حتى يعني اغنيه التتر دي بقت نزلت.
بقت ترن اه على رن على القناه الموبايل.
ونزلت اه نزلت نعم.
يعني وانا بسمعها كتير في الشارع حتى وانا ماشي مع الناس يعني تفكرها؟
اه آه، ان شاء الله قول يعني لنا كده حتة منها هي بادئ فيها بقول نعيش العمر نتمنى نلاقي في الحياة جنة ومهما الدنيا تعبتنا وغلبتنا بأحزاننا مسرنا نلاقي جنتنا فطاعة صاحب المنة صلاة وزكاة وذكر الله ودمعة في عيون ندمان ومعنى في القلوب نلقاه ببركة ختمة القرآن ومين قال الإيمان عادة دي لحظة قرب في عبادة بتملى القلب بسعادة تنور كل وجداننا ومهما الدنيا غلبتنا وتعبتنا بأحزاننا مسرنا نلاقي جنتنا في طاعة صاحب البيت جميل يا أسامة والله أشكرك جميل ربنا ربنا يخلي حضرتك أسامة أنا عايز أسألك سؤال مم.
آه، انت الشعر ايه يعني قصة ساعات انا اتصلت بيك مثلا علشان اما كنا طالبين نعمل حاجة سهرة خاصة كتتر تمام.
لقيتك على طول مب... يعني نص ساعة وكلمتني تمام ايه بيحصل ايه عشان ربنا يحفظك يعني تتدفق كده وتقوم مطلع المعاني الحلوة دي والله انا بعتبر ان الموضوع كله يعني توفيق من ربنا وان كل ده عباره عن يعني عطيه الهيه وانا كنا اتكلمنا قبل كده في نفس الموضوع ده في حضور حضرتك لما كنت بقول ان ان ال- الشعر و- وغيره من ال- من الحاجات التانية اللي الانسان بيتصف بيها آه، قد يعني تبقى اسمها اسمها عندنا ومتعارف عليه اسمها موهبه نعم.
بس عمرنا ما تصورنا يعني ايه موهبه عمرنا ما فكرنا في الم- في المعنى ده موهبه يعني دي حاجه عطاء الهي هو واخده من الوهاب نعم.
فبقى اسمها موهبه يعني نعم.
هي دي ال- نعم.
ال- ال- القضيه نعم.
فانا زي ما بيجي اللحظه اللي حضرتك بتتكلم عليها لحظه التدفق دي وفي حاجه ممكن تخلص في يعني في لحظه على طول كده في حاجات تانية ممكن تقف ت- تبقى مع نفسها تدرس.
كده اه ت- تقف تدرس.
قبل- قبل ما ارجع للاستاذ خالد اساله في معنا كنت عايز اسالك سؤال لما بيعرض عليك فكره انك انت تقول كلام زي اللي بيكتبه تمام.
يعني احنا عندنا شاعر غناء انا عارف مثلا كل مصر بتغني له تمام كل حاجه هل لما بيتعرض عليك حاجه زي كده بتتراجع بتتخض ولا برضه بنفس القصه بتخش وبتقول وبتتكلم لا هو في الاخر يعني كل انسان في الدنيا ليه آه، يعني ليه حدوده اللي هو راسمها لنفسه وليه مبادئه اللي هو مؤمن بيها فاذا كنت انت عندك مبادئ و و وعندك آه، يعني عقيده معينه ناحيه الحاجه اللي انت بتعملها وانا شايف ان اي عمل يخلو من عقيدته يبقى انت في الحاله دي يعني يبقى عمل ملوش قيمه يعني نعم.
فيعني العمل لو كان خلفه عقيدته يبقى في المعنى ده يتحط يبقى له آه، ال- يعني ايه وضعه وال- و- ورسخانه يعني هو نعم، نعم.
فاذا كان الانسان عنده ده فهو يعني لوحده في آه، في حاجات بيعملها وفي حاجات ما يعملهاش انا في حد ممكن يكلمني عن حاجه وده حصل كتير يعني اقول له انا اسف حضرتك طلبت نمره غلط يعني انا دي ما مش سكتي.
أنا- اه ما عملوش ما اعرفش اعمله حتى حتى لو حاولت ما اعرفش اعمله ما اعرفش آه.
اعمله فهي دي ال- ال- ال- القضيه يعني بتهيألي ان انت في الاخر ربنا بيوفقك لحاجه وحضرتك اللي قلت لي قبل كده في يوم من الايام برضو بتذكر كلام حضرتك معايا لما كنت بتقول لي إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك فهي دي ال- ال- يعني يعني ده لو كان بس هي هي يعني لو هي الجملة دي بس هي القاعدة فده يبقى شرف كبير جدا ليا الحمد لله يعني إن أنا في ربنا الآخر يكرمك وينفع بيك يا رب ارجع لك استاذ خالد شايف ايه اللي ناقص علشان نشعر بحالة التغيير من جوانا بشكل موظف صح زي ما تقول متوظف صح انت قلت لي ان احنا عندنا همم عاليه قوي ونروح الاستاد ونقدر نقف في طابور نصارع عشان نحصل على عيش او فرخه او نحن أبطال دنيا اه آه، حلو التعبير ده، نحن بين قوسين أبطال كده.
دنيا.
نحن, نحن أبطال, أبطال أبطال دنيا صعدنا الصحابة منصات كانوا أبطال التدويج- آخرة.
صعدنا صعدنا منصات تتويج كثيرة لكن للأسف منصات التتويج الأخروية في حياتنا تكاد تكون معدومة نعم.
للأسف نحن لا ينقصنا سوى في رأيي أنا طبعا التوفيق كل حاجة هنقولها نفسنا نعملها حلها أسجد واقترب وإن وثقت في نفسك أو في قدراتك وكلت فأول حاجة في أي نصيحة هنصحها أعود إلى مولاي أقول له لا حول ولا قوة إلا بك ولا نصر إلا بك ولا توفيق إلا بك ولا قيام ولا صيام إلا بك نعم
نمرة اثنين تحديد الأولويات والتركيز على الهدف احنا بنخش رمضان زي ما الناس بتخش وبنصوم زي ما الناس بتصوم وبنصلي زي ما الناس بنصلي لكن الموضوع ينبغي أن يكون مختلفا ينبغي سبحان الله وإن تعجب فعجب عجب أهل الكرة نعم.
قبل البطولات آه، يقيمون المعسكرات نعم ويتبارون بالمباريات الودية نعم.
حتى يكونون في أكمل لياقة نعم.
ليستطيعوا أداء هذه المباراة بطولات بشكل قوي تعجب للشباب يذهبون إلى المنتديات لكمال الأجسام بينما تبحث عن من يبحثون عن كمال القلوب فلا تجد أحدا إلا الموفق نعم آه، التغيير ينبغي أن يكون آه، من داخلي ينبغي أن أؤمن إيمانا راسخا أنني أحتاج إلى تغيير فوري وحقيقي مش الحمد لله ده ما فيش غير السيجارة يا عم الشيخ الله أنت مستصغر السيجارة والحمد لله أنا أحسن من ناس كتير بس أنت أوحش من ناس كتير برضه مم.
والحمد لله ده أنا كنت إيه وبقيت إيه نظرة واحدة يعني ببص نظرة أحادية باصص إن أنا أحسن من حد بس مش أوحش من حد نعم آه.
أنا ينبغي أن, أش... أن أعرف أن رمضان ربنا عز وجل سنة الأعمال تخ... تختم في شعبان تصعد الأعمال تصعد الأعمال الله عز وجل المولى الرحيم سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء الذي هو أرحم بي من أبي وأمي ونفسي التي بين جنبي يعرف أنني ضعيف وأنني أحتاج إلى بداية مختلفة في بداية سنة الأعمال حتى اللي سقط مش مش قادر شايف اتوقف عن التدخين مم.
عايز بيئه مختلفه ابطل فيها تدخين مش قادر ابطل مزيكا ومش قادر ابطل غيبه ومش قادر ابطل قطع رحم طب خذ هذه المنحه 30 يوم أصفد لك فيها الشياطين وأغلق لك فيها النار وأفتح لك فيها أبواب الجنة وكل من حولك يهرعون إلى الله إن لم تعد في رمضان بالله عليك متى تعود وإن لم تتوب في رمضان وإن لم تتحرك وتنطلق إلى ربك بأقصى سرعة وتقول عجلت إليك ربي في لترضى, لترضى.
نعم.
في رمضان فمتى تفعل نعم.
فأنا ينبغي علي أن أقول لزوجتي وأبنائي ورئيسي في العمل وجاري أنا منذ 11 شهر أعيش لكم هل تسمحون لي في هذا الشهر أن أعيش لنفسي؟ تسمحون لي أن أحاول في هذا الشهر أن أعتق رقبتي من النار؟ إن استطعت في رمضان ألا يراك الله عز وجل إلا ذاكرا صائما قائما عابدا فقط فافعل التغيير في رمضان حتمي ورمضان هو أكبر فرصة لرفع شعار التغيير في كل مكان يمكن انت قلت جملة مهمة قوي هرجع لأسامة بس أعلق عليها جملة أبقى مختلف الحقيقة صلاة الفجر أمس أو احنا بقى بنع- باعتبار يعني امبارح احنا النهاردة يوم جديد فجر أمس الحقيقة واحد قال لي الجملة دي، يعني خارج من الدرس سلم عليا والحقيقة كلمته أثرت فيا لدرجة إن واحد وقال لي هو بيقول لك إيه يعني هو- أنت عارف فضول المسلمين لزاز كده واحد يكلمك تلاقي واحد يقول لك إيه هو بيقول لك إيه يا عم الشيخ يا عم أنت مالك فقال لي انا مش حاسس ان امبارح فرق عن النهارده دي جمله في منتهى الخطوره طبعا.
انك انت تكون واحد رمضان مش حاسس انك انت مختلف عن 30 شعبان يعني دي بتبقى قضيه محتاجه انك انت تقف مع نفسك بسرعه لان لو ما يعني الحق يعني الحق لانه الدنيا كلها مثال بتتغير يا شيخنا مثال لولا أنه وصل بالأسانيد الصحيحة ما صدقناه الصحابي بيتحول من قاتل زاني شارب خمر إلى أواب منيب رباني في لحظة آه.
الصحابة كانوا قبل الإسلام كانوا قبل د- ثانية واحدة مش قبل ساعة آه، سبحان الله ما بيجي للنبي بيجي للنبي بخريطه في دماغه شيخ وملامحه صقر.
وشكله بيتغير الشيخ خالد صقر كان عامل خطبة رحت أحضر للشيخ الحويني في كفر الشيخ الشيخ ما جاش وجه الشيخ خالد صقر الشيخ خالد صقر صقر لماذا لم يظهر جيل صحابة آخر ثلاث فروق الفرق الأول صفاء المنبع الصحابة كان بياخد دينهم من مين؟ من النبي النبي عليه يا الصلاة بختهم نعم.
اثنين أنهم خلعوا جاهليتهم على أعتاب الإسلام ما دخلش الإسلام بحاجة من بتاعة زمان نعم.
وتفضل في جاهلية وحتى لو في ما أنا يعني معلش نعم.
حتى لو كان زي ما النبي قال لواحد بس انك امرؤ فيك نعم.
يعني على الاقل هو داخل آه، مباشرة لو في حاجة من الجاهلية متعلقة لسه بيه في خلق ما في شكل ما بتجد عمر بن الخطاب لما يحلف نعم.
ناس النبي يقول له نعم.
ايه نعم.
من كان حليفا فليحلف نعم.
بالله نعم.
خلصت نعم.
انا قصدي مجرد التوجيه نعم.
يخلي الرواسب الباقية البسيطة دي تخلص هو منهج التغيير احنا تجارنا كحيين وابائنا كحيين وجيران زي العسل وبنين نجحنا في آلاف المهام الصعبة اللي وكلت إلينا في حياتنا بينما لازل- لازلنا نراوح في أماكننا منذ سنوات لقيام الليل آه.
أقوم لأقوم فتخونني هذا قدمي الليل ايه ده احنا بنتكلم عن صلاه الفجر يعني انا اتصور لو الوعظ اللي اتاخد بتوفيق الله هو الامر كله نعم.
بتوفيق الله طبعا لحد يفتكر ان مثلا يعني بنبكته آه.
انما اتصور ان حجم اللي بيتقال عن صلاه الفجر وبعدين كل مرة تنزل أن- أنا السنة اللي فاتت في رمضان قبل رمضان ما يخلص بقول لهم بيجي نعمل كده إيه يعني رهان نعم.
بس مش رهان بفلوس يعني تحدي كده نعم.
لو المج- المسجد ده استمر أسبوع واحد بعد رمضان بالسبع صفوف دول خلاص هنلاقي واحد يطلع يجي يدي الوعظ لا هنبطل وعظ خالص تمام.
انما فعلا تجد انه بعد اسبوع واحد او اقل من كده تاني يوم اعتاد العيد دنيا من- مختلفه أول على يوم.
مدار السنه شفنا سببها احنا بادئين من النص اه احنا بادئين من النص انا هرجع لك في المعنى ده وصل عندك ايه رمضان جميل آه، آه، لا، هو أنت يعني جبت رمضان.
ر- ر- رمضان رمضان هل بتشعر احيانا خلينا نتكلم انت بتقول الوهاب سبحانه وتعالى بيمن عليك بيوفقك لاختيار حاجات معينه وممكن تتقفل آه.
بتحس في رمضان حقيقة م- مش مجاملة هل بتشعر أحيانا ببعض الفيوضات مختلفة تخليك تخش في mood غير ال mood بره بقية الشهور؟
اه طبعا هو ده مؤكد يعني آه، بالنسبه لرمضان انا كتبت حتى يعني يعني هو للاسف يعني اغلب الاعمال ال- اللي اتكتبت لرمضان في الغنى او ما شابه هي حاجات تلهي عن رمضان حاجات بعيده خالص عن رمضان يعني غالبا بتنحصر ما بين لعب الاطفال واليميش وال- وكده يعني هو وكان هذا هو رمضان يعني فانا يعني آه، في الفتره دي انا كتبت مثلا آه، وهل الشهر وهلاله فرح قلبي وغناله وبعد ما قلبي كان فضة رجع يضوي كما الفضة وقام من نومه وتوضى وضاء الفجر وجماله وجدد عهده مع مولاه مع فرحة هلال رمضان يشيل الشر من جواه ويفتح بابه للقرآن وبالتكبير وبالتسبيح ودمع التوبة في التراويح دموع ذنوبي لو جبال تتسيح دموع فوق الحدود سالوا وهل الشهر وهلاله إلهي يا غفور يا رحيم يا خالق كل شيء بميزان أنا راجع بقلب سليم وناوي التوبة يا رحمن ومن ليلة لليلة العيد إيماني كل يوم هيزيد هعيد مش بلبس جديد بقلب جديد في أحواله وهل الشهر وهلاله
يلا بينا نروح ان من البيان الى سحر اه والله يلا بينا نروح يا ابني الله يفتح عليك ويكرمك ده الجملة عجبتني قوي مسألة إن القلب يتوضى عارف ساعات بشعر كده وأنا بتكلم يا أستاذ خالد وه- وهترك لك الحديث إنه دايما لما كانوا بيتكلموا على ال- الرجلين لما تروح لطريق الحرام يقول لك سعي القلب أسبق نعم
والعين لما تبص الحرام بصر العين أسبق نعم تحس ان القلب هو عشان لما قال كلمه القلب بيتوضى دي ساعات ناس يعني ايه ما بتشعرش بالمعاني القويه دي انه القلب دي ده له شكل مختلف تماما عن اللي الناس فاهماه، الناس دايما فاهمه القلب في الحب والبغض والاه والايه والحاجات الكتيره ما فهموش فعلا ان القلوب دي ليها علاقه بالله مختلفه بتخلي اصحابها لما تكون موزونه بتطير سبحان الله ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقلب يصدق ذلك أو يكذبه نعم.
والقلب هو ملك البدن نعم.
هذه الجوارح إنما هي أدوات القلب وجنوده نعم.
فإذا القلب أراد انفعلت وإلا القلب لو سكن آه، لمولاه و- ومنع فإن الجوارح لا يمكن أن تتحرك قط إلا بناء على قرار من القلب نعم وكان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بدون قطع نعم.
برضه اللي كان فيه آه، إن في الجسد لمضغة آه، طبعاً.
اذا لا صلحت شك.
صلح سائر الجسد نعم.
واذا فسدت فسد سائر الجسد إحنا كنا قلنا إحنا مشكلتنا إن إحنا بنبدأ من النص يعني ايه بنبدا من النص عشان نوضح للناس يعني آه اي بني ادم لما بيجي يتعلم اي حاجه في الدنيا الناس بتقول له خلي بالك انت لازم تجيب- تفهم القصه وتبقى جايب من الاول نعم انا بعتقد ان اس المشاكل انني لا اعرف او اعرف لكن ليس المعرفه النافعه او اعرف أعر- معرفه خاطئه لماذا خلقت هي القصه لو جانت جت من الاول وانا حفظتها للناس كويس لحد ما يعيشوها اعتقد الطريق هيقصر قوي على الدعاء انا لو عرفت لماذا خلقت احنا بعتينك في هذه الحياة الله عز وجل انما منحك هذه الروح واعطاك هذه الانفاس لماذا لت... ليس لتكون فيما انت فيه ليس لتكون ابا ناجحا مع ان هذه هذا شيء محترم نعم وليس لتكون زوجا ناجحا مع أن هذا مطلوب وليس لتكون تاجرا ناجحا مع أن هذا يسعدنا لكنك لو أتيت يوم القيامة أنجح تاجر وأنجح زوج وأنجح ولد وأنجح والد ثم وقفت بين يدي, رب يدي ربك ولم تنجح في أن تكون عبدا ناجحا فهي له الخسران المبين إذا أنا في هذه الدنيا أقول لنفسي كل يوم وكل ساعة يا فلان إنما أنت في هذه الدنيا لأداء وظيفة واحدة أن تكون عبدا لله طيب أنا رايح أشتغل شغلانة فبقول لهم لو سمحتم ادوني وصف الشغلانة بتاعت بتاعتكم عشان أشوف أنا هقدر أ- أعمل إيه عشان أشتغلها صح والله لتكون عبدا ينبغي أن تأتمر بأوامر مولاك ونوا- وتنتهي بنواهيه ولكي تكون عبدا ينبغي أن تعظم حرمات الله ولكي ولكي تكون ينبغي أن تكون عبدا ينبغي عليك ألا تقدم على أوامر مولاك أوامر أحد كائنا من كان نعم آه طيب أريد أن أعرف مولاي ما هو أنا إذا عرفت عرفته أحببته وإذا عرفته وقمت في مقام المعرفة والمحبة لا يطيق القلب المعصية قط فباغ علي جيدا لكي أتحرك إلى الله عز وجل أتحرك على بصيرة وينبغي علي أن أعرف أنما إنما خلقت لا يكون عبدا لله وينبغي أن أحاسب نفسي صباح مساء على نجاحي في أداء هذه الوظيفة مم.
التعرف على الأسماء والصفات ونعم الله علي وجناياتي في حقي في حق نفسي وذنوبي ومعاصي كل هذا يجعل الإنسان عنده ملكة لا يحتاج كل دقيقة إلى موعظة نوعظه موعظة خمس دقائق ويقع لأن هو ماشي بالذات عشان كده الصحابة كانوا النبي بيتخولهم بالموعظة كل خميس نعم.
يعني مش زي حالتنا احنا ما شاء الصحابة- الله الصحابة- كل يوم في 730 ألف موعظة يعني الصحابة كان عندهم رصيد إيماني عميق يعينهم على المضي في الطريق إلى الله عز وجل نعم فأعود إلى المعنى إلا ما أتغير في رمضان متى أتغير معنى آخر قلت أمس لبعض إخواني وأنت داخل صلاة التراويح اعرف أن الصحابة ما سبقوا إلا بالصبر بعد توفيق الله الصبر على الطاعة ده شيء مش سهل يحتاج إلى توفيق طبعا مش معقول اخش صلاه التراويح وانا طول الصلاه بفكر اطلع في الركعه اللي جايه بقى وخلاص هاخد الركعتين دول وهمشي دي بتبقى بداية أساسا بالنسبة لناس كتير المعنى ده الحقيقة والله عايز اقول لك انه بيراودنا كثيرا ساعات تبقى واقف تقعد تقول ايه الامام صوته مش قافل مش, مش قد مهم.
كده أنا قلت ما انا مهم.
بقول لك مش مهم.
ما انا بقول لك تيجي تقول لنفسك ايه هاخد دول واقوم وبعدين تيجي تخرج تلاقي واحد ارحمك بعينه كده فتتكسف تقول طب هاخد عشان ما اقولش ماشي بعد اثنين خليني نمشي بعد اربعه مش عشان ماشي يا شيخنا انا اقول لها وانا داخل انا بقول للمدخن ليه ما بيجيش في بالك قطعا انك تدخن في نهار رمضان لان نفسك انا كنت احدث احد مشايخنا الافاضل بقول له انا الصيام النافله صعب عندي شويه آه.
لان انا على الساعه 12 الظهر ببقى محتاج اكون كلت مرتين أيوة.
آه، والا هموت من الجوع قال لي موت ده حتى تبقى موته شريفه قلت له احسنت يا شيخنا طيب آه، آه، اعمل ايه قال لي وانت في رمضان الساعه 12 الظهر بتبقى عايز تاكل قلت له لا قال لي عارف ليه قلت له ليه قال لي نفسك قطعت الامل نفسك عارف انك مش ممكن هتطوعها انا ده وانا داخل التراويح لازم اقول لنفسي مش طالع غير مع اخر واحد انا اخر واحد طالع من حتى المسجد.
يكتب قيام ليلة انا اخر واحد خارج من المسجد آه.
فإقطاع الأمل مني فأنا أحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى أضع لافتة كبيرة تصور لو أني خرجت من هذا الشهر وقد غفر لي من أعتقت ذنبي رقبتي بقى.
أو اعتقت رقبتي وعايزين من نقول النار.
كمان يا استاذ خالد ه- هرجع لك يا اسامه فكره انه اخر الشهر ليه ده احنا عارفين النبي قال ولله كل في ليلة.
كل ليله عتقاء يعني فرصة عمرك ممكن تعتق في ليلة وسقف ت- الطرق.
يبقى ليلة هتعتق وانت ايه وقاعد على اعصابك مش وده قادر شيخنا تحتمل ده يرقدنا لنقطة سقف التوقعات ما يقع ما ينزلش انت عارف انا بصلي التراويح النهارده كان المسجد اربع صفوف اسال الله ان يثبتنا يا رب جميعا انما هو كل شويه الامام يخلص ركعتين ابص الاقي ايه جزء من الصف اتكسر وخلع غلبوا بص بص بص في الاخر صفصفت على صف ونص يعني خلاص عارف مش قادرين يحتملوا ساعة طبعا احنا ربنا وفقنا في اوقات واحد بيتحرك وبيروح عنده شغل انا براعي ممكن يكون ناس عندها شغل او حاجه ما- يعني ما اقصدش ان الناس انما عايز ساعات اقعد استغرب طب يا اللي انت ما وراكش حاجه خارج ليه؟
لا واللي وراه حاجة موهومة واللي وراه حاجة آه، حلوة حاجة موهومة لا دي يا كمان.
شيخنا لا احنا بنتدلع آه.
اقسم بالله ان 95% منا بيتدلع طب انا هرجع لك عشان الدلع ده نخلي اخونا اسامه كده آه، عايز حاجه من حاجاتك اللي كنت بتمتعني بيها في قعداتنا الخاصه مع الحاج محمود نيو لوك كده و- وشويه شغل من اللي بنعمله ده عموما يعني إيه اللي اي حاجه فاكره من الحاجات وتحب الحلوه تسمعه يعني.
والله حاجات اللي هي بتاعت انا فاكر والله يمكن كان في حاجه قلتها عن الجد تقريبا كانت آه.
اثرت فينا قوي واحنا قاعدين آه، حقيقي.
يعني وإن- وانت كان ليك يعني قلت لي ان جدك كان على علاقه وثيقه بيك شويه اه حقيقي ف- فاثر فيك موته وقلت كلام حلو قوي معاه يا ريت نسمعها كنت بقول في النص ده فاكرك زي ما كنت زمان كل ملامحك كل صفاتك كل كلامك حتى سكاتك وفي حكاياتك يعني يا مكان ضحكة تخلي الدنيا تنور دمعة بتملى الكون أحزان فاكرك لما الصبح تدور على شيء يفرح في الجرمان فاكرك وانت ورايا بتحبي لما انا بحبي لاجل ما اصدق انك صاحبي رغم الفرق ما بيني وبينك رغم ظروفك رغم سنينك كنت بشوف في الدنيا بعينك صورة جميلة بالألوان فاكرك وانت بتحكي حكاية وانت بتلعب لعب معايا وانت بتشرح معنى الآية وتفسر ليا القرآن فاكرك وانت بتاكل أكلك كان مسلوق وانا بستعبط والزق جنبك نفسي ادوق وتدوقني تنسى الجوع وبيحلالي طعم غداك اما انا كنت صحيح مفجوع وانت يا صاحبي كنت ملاك كنت صحيح راجل انسان فاكرك ايوه وهفضل فاكر وانت بتشخط وتقول ذاكر عايزك تسبق شكري وشاكر وتكون احسن من احسان فاكرك زي ما كنت تملي لما بخاف من الضلمه تقول لي اللي تملي الرب ويصلي ليه هيخاف من انس وجان رغم سنين العمر الماضي رغم سنين العمر الجاي صورتك لسه يا جدي قصادي صوتك هو ضميري الحي فاكرك دايما وده شيء عادي ولا يوم هقدر عن النسيان مهما الطول في الدنيا سنيني بكره يفوت العمر واجيلك واما هشوفك قدام عيني هوجع لك راسك واحكي لك حتى ان كنت يا صاحبي نسيني هفضل دايما مهما كان فاكرك زي ما كنت زمان لا جزاهم الله عنا خيرا يعني الناس دي هم اللي ربنا ب... شوف يعني دي جزء من الموضوع اللي كان بيتكلم عليه مولانا هنا ان القصه فيها فيها مرحله التربيه وانا اتوقع ان دي اهم مرحله من المراحل يعني الانسان اللي بيبقى عنده العقيده واللي بيبقى عنده العزيمه واللي بيبقى عنده الحاجات دي كلها ما جاتش من الفراغ الحاجات دي كلها ربت فيه على على طول عمره خلاص ال- حتى حتى يعني انا اتصور ان حتى ال- عهد الصحابه وال- وال- والعرب القدامى دول اللي كانوا بيتغيروا في لحظه دي- دي كان برضو الص- الصفات جيده في صفاتهم كلهم حتى الجاهليين منهم حتى اللي كانوا على الشرك منهم كانوا عندهم كتير من خياركم في القواعد الجاهلية خياركم في الإسلام إذا بالظبط فقهوا نعم.
نعم.
بالظبط كده نعم.
نعم. فانا أتصور يعني انا مثلا لما النهارده براجع الزمن واقول وانا ايه كان اللي هيكسبه جدي اللي تجاوز ال 70 من عمره انه يصحيني في الشتاء في عز التلج من النوم فجرا ويقول لي لو نزلت معايا رحت الجامع انا هديك من ال- مثلا اللي انا جايبه مثلا كذا ح- حلويات معينه او حاجه وهديك منها وبتاع وهو عارف ان ده بالنسبه لي يعني زي ما بيقولوا يعني حاجه مهمه ويعني ف- و- واقوم انا واخد بعضي واروح معاه و- و- وكنت بتلذذ ب... ب... يعني بصحبته دي اكتر ما كنت بتلذذ بالحاجه الحلوه اللي هيديها لي يعني هو لمجرد ان هو مهتم ان انا ابقى ماشي معاه في الشارع واروح معاه واجي معاه ده كان عندي اهم برغم ان انا كنت اعرف لا بقى ساعتها لا عقيده ولا دين ولا حتى بعرف اصلي بقى في وسط الناس اعمل كده واخلص الصلاه الف على الجامع كله اسلم عليه تقرف في انا الخير المفروض ان لا انا كنت بثبت زي ما الناس بتثبت المفروض يعني بس المفترض مثلا ان خلاص بقى اختم بقى واقوم لافف بقى على الجامع كله اسلم على كان الناس بقى.
عندنا واحد لذيذ كده بتفكرني عيل صغير في المسجد كده يصلي وياخد الجامع الاربع صفوف وثلاث صفوف آه، ويقول عادي السلام عليكم يعني.
السلام عليكم السلام عليكم صحيح.
الناس تقعد تبص له يا ابني انت اشتريتنا ليه؟ خلود يمكن آه، آه، المعنى بتاع التربيه اللي بيقوله المعنى ده حلو قوي يا استاذ خالد يعني عايز اقول لك انه ممكن يكون اهالينا زمان ما كانش عندهم حسنوا الالباني وضعفوا الالباني وما كانش عندهم الاسماء والصفات في كده فطرة كانت بتخليهم يقولوا يا رب بشكل كويس وعارفين ان المستعان هو الله سبحانه وتعالى.
والذي يستغاث به هو الله حصل كده في انتكاسات الفطرة خلت الناس يعني اتغيرت حتى حتى رمضان اتغير يعني ده انا اقول لك بكل صراحة رمضان نفسه رمضان والله صلاة التراويح بحس انها اتغيرت الوعظ وانا قاعد بسمعه حتى وانا بقوله بحس ان ان ان من فتره مش هي مش هو ده كنت حاسس ان الناس بتستقبل الوعظ حتى بشكل غير كده دلوقتي بحس انا بتكلم ها يعني اللي هو ايه تحصيل حصل قول يعني قاعدين قاعدين برضو احسن ما نقول قول كلمتين حلوين هتقولهم بنسمعهم وخلاص إن هل ده تفتكر آه، تشبع الناس ولا هموم الناس كترت جدا فبقى ال- ال- الكلام ما بيوصلش بسهوله فهو كلام يخش ويطلع وانتهت الحدوته هو انا بس هسال سؤال لو خالفت حضرتك في الراي هتجيبني معاك تاني في التلفزيون ولا إيه؟
اجيبك على طول طبعا
هو طبعا انا يعني آه، يعني قد يكون وجهة نظري آه، مختلفة في حتة وموافقة في حتة طبعا قصة التربية آه، للأسف طبعا نحن نعاني من أكبر انتكاسة على الإطلاق وإن كان عندنا مشكلة مشكلة فهي مشكلة إنه هذه كثير من الأجيال اللي عمالة تتخرج لنا مش هنقول إنها آه، آه، تعاني من نقص التربية هي تم تربيتها بشكل كمان مخالف نعم يعني آه، هموم وطموحات واحلام واولويات الناس اللي طالعه دي تقبل القلب وتطول علينا الطريق قوي قوي قوي يمكن لو احنا واخدين واحد ميح آه، عشان كده لما بنخالف اخواننا اللي بيتكلموا على ال- آه، آه، انه انه ما تقولش للولد ده ان الاغاني مزيكا حرام دلوقتي سيبه بس لما يجي لا. انا قد يكون مش هكلمه في الاغاني دلوقتي لكن إذا سألني ينبغي أن أقول الحقيقة آه، ينبغي علي أن أعرف أنه ينبغي أن يأتي بشروط وأنه الطريق لما يطول شوية على اللي بيدعو أو بيعظ أفضل مئة مرة من أن يأتي كسير وعوير وثالث ما فيه خير آه، قصة التربية هي محنة لا شك نقدر نقول عليها محنة الساعة وانه الشاب اللي بيجي المسجد دلوقتي عشان يتلقاه الناس اهل الخير ويبداوا يح- يشتغلوا معاه بيكتشفوا انه في بلاوي استيكا بلاوي مش استيكه ده بي- بيلاقي ان هو على الجانب الاخر مم.
وده طول الطريق وطبعا ده سببه الاول ولحد المئة جهاز التلفزيون الاخر مم.
مش جهاز التلفزيون الإعلام الأعلى.
الفاجر للأسف مم.
أنا والله العظيم أسأل نفسي صباح مساء لما أكون مثلا باكل في مطعم وتيجي عيني طبعا أنا آخر عهدي بالتلفزيون 20 سنة أو 15 سنة مثلا يعني آه، أنا فاكر يعني كانت آه، يعني الأغنية ما كانتش كده هو أنت اجري بسرعة يقعد يا حسين واغطس التعرير يا لا، لا.
دول سؤال يا جماعة والله أريد أن أسأل من في المطعم آه.
أنتوا جايبين قناة إباحية دي ولا حقيقة دي قناة عند الناس كلها آه دي حقيقة في مطاعم فطبعاً- كتير اللي موجودة في فطبعاً- وسط البلد وفي المهندسين ده شيء أساسي يبقى حاطط طبعا لك اللي حياتي يعني يوم حاجات واضحة.
القيامة اللي حياتي يوم آه.
القيامة وهذا في ميزانه الله المستعان يعني مش ذنب وهتوب منه يعني ده مش مش ده ده محلات الكباب ده انا داخل اكل مره مع ناس يعني الكباب ده زياره برضه كل فتره بعيده كده فواخد مجموعه والنبي يا عم اقفل حاطط لنا ان شايف 15 دقن داخل انا اقلهم الحقيقه يعني.
عايز عايز ثواب الجماعه يا شيخنا زي اللي بيجي ياخد سيجاره ولازم يعزم على كل اللي قاعدين مش مكتفي بذنب واحده لازم او اللي يبص على واحده آه.
جاي يعمل واحد صبغ ايه بص بص بص طب انت بصيت سيبه بقى سيبه انت شايل نفسك ليه قصه التربيه لا شك انها ينبغي ان تكون الهم الاول والاكبر لاهل الدعوه نعم.
انما قصه آه، آه، طبعا رمضان ما اتغيرش احنا اللي اتغيرنا نعم رمضان كل سنة بيجي في ميعاده شياطين مصفدة ونيران مغلقة ابواب جنه مفتحه ابواب نيران مغلقه خير لا أول له ولا آخر نعم.
إحنا اللي ما بنستقبلش رمضان صح مم.
إحنا رمضان ودي من التقاليد العجيبة اللي بتخلي الواحد يتعجب يعني إزاي تحولت رنة الموبايل إلى قصة يا جماعة اللي عمل الموبايل جاب الرنة دي عشان تقول لك في حد بي إيه بيتصل بيه تتحول رنة الموبايل إلى خد الرنة دي ودخل الرقم ده عشان تجيلك رنة عند عاقل في قلبه وحياته ووقته وقت بيختار نغمة الله أكبر آه، ده, ده عجب عجيب طيب حضرتك النهاردة رمضان هذا شهر الصوم يعني الامتناع عن الطعام يعني تطلع منه جلد على عظم ايه الكرش اللي بتطلع بيه ده طب حضرتك كنت في رمضان يا اخي قول كلام غير ده رمضان مش بتاع كده ده رمضان تطلع منه معضم طب ازاي يكون استقبال رمضان بحاجتين وهما عكس رمضان تماما اكبر مائده في الدنيا مع ان دي مش مائدتي طول السنه والله بالمناسبة على المائدة دي أنا كان الشيخ عدنان عرور عندي بيقول لك م- من ساعتين يعني فالراجل بدعوه على العشاء يعني على الف- على الإفطار يعني والذي لا إله غيره قال لي يا أخي إحنا قدوة للناس ما ينبغي أن يكون طعامنا هكذا أنا عايز حضرتك تعمل لي سلطة زبادي بخيار وشوية شوربة بس أنا ما تجيش تقول لي عزمك وأروح ألاقي ملذة وطبعا هو ده السفرة شيء- هو ده.
قال لي ده مختلف ده مش وضعنا يعني وده يقودنا الى ان احنا آه، آه، ما عندنا مشكله كبيره قوي مش عند الغرب للاسف وما كانتش عند الصحابه انه ما ينفعش اعيش النقيضين الشيخ ال- الاسلم اللي هو الامريكي اللي جه مع اخونا محمد صلاح آه نعم قال كلمه انا يعني جاءت على الجرح نكأته قال انا وزوجتي لما كنا بنيجي مصر من 10 او 15 سنه كنا بنلاقي محجبات وسافرات آه.
لما جينا للمره دي لقينا جنس ثالث
اللي هم اللي- حضرتك لابسه شرب وباطي وجوزك بيقولوا الحمد لله انا بنتي محجبه امال ايه البنطلون ده؟
آه.
يا تتحجبي مش هقول لا ما تتحجبيش يا تتحجبي لكن ما ينفعش تبقي لابسه شرب وبتقولي انا محجبه ولابسه بنطلون ضيق ما هو على فكرة لأنه كتير من مش الناس قادر افهمها وللأسف بعض الدعاة كانوا جزء من المنظومة دي منظومة أنه مش عايزين نكلف الناس آه، آه، كتير يعني أنت عايزة تلتزمي أوكي حطي طرحه وخلاص بس مفيش شيء.
إحنا- أديكي دخلت في في حاجات الجو في حاجات يعني يعني هل تصور حضرتك ممثله معتزله وتحجبت بتظهر الان بس الدور بتاعها انها في السرير مع ممثل اخر بتدور مراته يعني بيتكلموا ولابسه هدومها وكده فقالوا ما تنفعش تبقى لابسه الحجاب في السرير نعمل ايه؟ لبسه باروكه مم.
يعني لأن في شيخ طلع لها كده طيب يا شيخ قال لها الحجاب مفيش مشكلة فيه يعني يا شيخنا يا حطي باروكة كأنها طرحة يا شيخ ينبغي اذا اردت ان انطلق الى الله ان اعرف شروط الانطلاق ما هو ده اللي هيخليني هر... انا راجع لك انا نفسي انت بت... بت... بتهديني من اللي بيعملوا فيا عارف عايز اقول لحضرتك انه كنت بقرا خبر وانا كده الواحد بيحب يبص يشوف الدنيا برضه احنا مش منعزلين عن الدنيا نعم.
احسن الجماعه العلمانيين دول بيذكرونا ان احنا من من بلاد واك واك يعني عارفين الدنيا في ايه قال يقول لك ايه الممثله الفلانيه ترفض آه، في رمضان اي شيء وتتفرغ للصلاه والعباده حلوه قوي الليله دي يعني ايه تتفرغ للصلاه والعباده في رمضان انا نفسي افهمها يعني مين ال- مين اللي وصل للناس المفهوم انه انا اطين الدنيا 11 شهر تطيين كامل كامل مش بقول دي معاصي كلنا بنقع فيها لا ده تحدي سافر اطلع في, في, في او الدور في فيلم نص جسمي باين وع- والدنيا ماشيه والدنيا كلها بتشوفني وفي نفس الوقت هيجي رمضان هلبس الطرحه وهقول ان انا عايز اقعد بقى اقرا القران مع الله واعمل عمره كده خفيفه وارجع وكان هي علاقتنا بالله لتظبيط الامور هي القصه تبقى كده المنهج يا شيخنا المنهج هرجع للمنهج معاك بعد ما اسامه يتحفنا سياسه بقى احنا برضو لازم نقول حاجه سياسه كده انت كنت مره انا فاكر لك حاجه والله جميله قوي مش عارف ضرب ضرب على قفايا ولا ما- حاجه الحاره حارة هتتنا حتتنا الله يكرمك تمام طيب حتتنا حتتنا مش مش نص سياسي قد ما هو نص آه، اجتماعي.
اجتماعي لا، هو انا نص فاكر كان في حاجه اللي هو يعني
فيها بقى هي فيها كتير بس هي- قول لي قول قول يا هي قول.
مثلا من الحاجات اللي بتحضرني دلوقتي في ال- في الديوان ده يعني كنت بقول آه، في حتتنا روايح عمرنا الطيب تفوح وترد فينا الروح ولو كان الفؤاد مجروح تداوي الجرح والطيب روايح حلمنا هلا من الجنة بنسمع من ندى الفجرية نتحنى ونتوضى ونستنى صلاة الفجر ولما الفجر بيهلل وبيكبر يفوح المسك والعنبر من المدنة عبير من عطر أجدادنا يصحي أهل حتتنا ويدعي لنا بنهار نادي فحتتنا نسيم الفل في الصبحية شيء عادي وريحة قرص طعمية على الطبلية بتنادي نسمي ربنا الهادي ونقسم رزقنا على الكل يكفينا وبالبركة يزيد الرزق ويكفي وريحة شاي في خمسينة بتروينا وبتدفي في عز البرد في حتتنا بنزرع ورد وفي المية نحط موارد ونشرب سلسبيل النيل يسيل بالحب متصفي في حتتنا تفوح الذكريات لما نفوت في طريق وريحة مطبخك يما تجري الريق ونتعكز على اللمة في وقت الضيق ونملى صدرنا ريحة جريئة وصافية وصريحة تنسينا روايح ياما خنقتنا روايح عمرها ما تفوح ولا بتنوح فحت
انت عارف بيتكلم في حاجه والله العظيم مش بهزر يا استاذ خالد ايه اللي بيخليني احب الجدع ده واحب اقعد معاه واسمع منه بيتكلم عنك اه صح.
يعني والله العظيم وعني.
بيفكرني مثلا بتاع طعميه كان عندنا مثلا أنا- انا انا عندي 46 سنه الكلام ده بكلمك مثلا وانا عندي 11 سنه ولا حاجه كنا ننزل بالليل عشان ريحه الطعميه المنفذه اللي بتطلع كده تعدي وهو على ناصيه الشارع واحنا البيت نمره ثلاثه مثلا الصبح اخر دور بيحفظ التفاصيل كويس آه.
ده عامل معاه آه، نتيجة.
تخيل الريحه توصل كده تفاصيل.
وننزل نقف في عز البرد بالليل نتدفى جنب زيت الطعميه وبتاع وكنا ما مطمنين ما بينساش حاجه أنا كان بقول لك في معاني كان كده كان زمان آه، واحد صديق يعني بيقول ان ان والده كان بيوزع المهام على الأسرة فكان ينزلهم مثلا الصبح يجيبوا الفطار فيبقى فلان يروح للعم فلان بتاع الطعمية يبقى الفول ما تجيبوش منه جوه بقى من العم فلان بتاع واحد تاني والله والله احنا كده كلمتني وانا نازل مثلا في بتاع فول ما هجيبهاش كده تقول لي ده بالذات عارف لو جبت منه انا عارف الفول بتاعه حاضر انا عارف اللي هو ايه هيقول كاني مثلا رايح اجيب سموم في ميه مش رايح اجيب فول يعني آه، استاذ خالد آه، آه، عايز كده روشته احنا قربنا نخلص كده في القعده اللطيفه دي اللي انا اتمنى والله بس عشان السحور والناس احنا عايز بنشكرك عليها روشته عايز روشته اشعر فيها ان انه في شيء مختلف مش روشته ان انا عايز ادق بوعظ على دماغ الناس كتير لان زي ما قلت لحضرتك انفعالات الناس بتكثر في هذا الشهر ما بنكرش ده وكتر خير بعض الدعانه بيبذل مجهود ويقتطع واحيانا بيجور على حق نفسه ان ده مش مطلوب يعني بيجور على حظ نفسه من العباده في مقابل انه يطلع ويكلم الناس ويقول ويحضر ويجري لكن ايه المشكله ان الناس ما بقاش فيه حته سرعه الاستجابه دي اللي تخلينا نتغير بالشكل اللي انت شايفه
هو آه، انا بس عايز اقول آه، عشان ما نطلعش من 30 يوم في الجنه اتفضل
دي احد الطرق اللي ممكن اعين نفسي بيها على الاستجابه نعم انه انا لازم اربط نفسي بمعاني كتير حلوه الراجل اللي بيطلع على التاكسي الصبح من قبل الفجريه ويشتغل ثلاث شغلانات ويودي عياله الدروس وهيقع من تعب ومع ذلك كل ما يجي وش ابنه او بنته قدامه يشتغل تاني اشتغل تاني طب ليه ما بيشتغلش تاني في الاخره ولما بيجي يصلي الظهر ان صلاه في المسجد بيبقى طالع لسامع الله لمن حمده والجلابيه في ايده والمناخير ما بتلمسش الارض في السجود هو ده البطل اللي كان بيقاتل من شويه ده مش طايق يصلي اين ذهب البطل هو مش رابط نفسه بالمعاني هو في الدنيا رابط نفسه بمعاني كبيره هذه المعاني تعينه على المضي في الطريق وتهونه من التعب لو ربط نانو- نفسه بمعاني في الطريق الى الله عز وجل بنفس الحجم والمعاني في هذا الباب كثيره هيبان عليه الطريق عايز اقول آه الحياه فرص يا شيخ خالد وفي من الفرص اللي بنسميه فرصه العمر وفي ناس بتجيلها ثلاث اربع فرص عمر وناس بتجيلها فرصه عمر واحده وفرصه العمر الواحده دي بعدها مفيش غير الندم والحسره لو لم تستغل قد يكون هذا اخر رمضان في حياتي نعم.
وقد تكون هذه آخر فرصة عمر تمنح إليه وأنا أعرف عشرات من الشباب الذين لم يكونوا يعانون مرضا ولا علة كانوا معنا في رمضان الماضي وخرجوا منه وقالوا إن إليه وإن إليه راجعون لم نفعل شيئا إن شاء الله في رمضان الم- القادم سنكون ليس غير الناس وخلقا غير الخلق قلبوا من على المحور وكوبري اكتوبر والله ليلة أول رمضان يعني مصابيح رمضان غفير عندنا قاعد بيتسحر على الرصيف فنقلته السيارة إلى القبر مع أنه كان يظن أنه قد بلغ رمضان ما بلغني رمضان ربنا عز وجل لم يبلغني رمضان ولم يبلغ إياك ولم يبلغ إلا لكرامة أرادها بنا وهو المضمون بالله فينبغي علي أن أعض على هذا الرمضان اللي احنا فيه بالنواجذ وأن أعض على كل ثانية فيه حياة أو موت كل دقيقة في هذا الشهر ستكون حياة أو موت انتهى وقت الكلام والوعظ أنا أمير نفسي فعل بقى آه انت شاعر ان احنا بنتكلم كتير قوي لا قوي ما فيش وقت للكلام يعني المفروض بقى خلاص فعل أيوة.
اشتغل بقى صلي اجري اتحرك اذكر صلي على النبي سبح اذكر الله جاءك, روح الجامع جاءك بطريقة ما أو جاءني يا فلان في رمضان القادم أنت من أهل القبور أنا لو عشت هذا المعنى أن دي فرصة عمر ومعركة العمر هي فكره آه، يعني الخطوة عايزني الأخيرة.
اوجز صلي صلاه مودع نعم اه يا شيخ خالد في ناس بتسمعنا دلوقتي او واحد مننا ده اخر رمضان في حياته وقد يكون فعلا اخر فرصه لقفزه العمر نعم فينبغي انه ما يتعاملش معاه بهذه اللامبالاه نعم وما يتعاملش معاه بهذا الاستهتار رمضان اكون او لا اكون
بس انا افتكرت اللي انا كنت بتكلم عليها اللي هي الطف... مش الطوفان لا حاجه تانية طاطي او يعني خليك حاجه فيها سلبيه كده رغيف العيش وماشي ننضرب على قفاه مفيش مشكله في حاجه بمعنى اللي كنت لا ما انا ما انا كان نفسي يعني انا اكون معاك في على الخط بس للاسف مهنجه حاجه بيحبها دي دي حاجه لا جميله لا انا أنا...
سمعك حاجه يعني اتمنى ان يا ريت يا آه.
ريت عشان نختم بيها كده
آه، انا اتصور ان آه، ان في اول يوم في رمضان آه، كنت بتكلم عن الفكره دي ان انت بتتكلم واحد صاحي في اول يوم من رمضان بيقول النهارده الصبح طلعت شمس ثانيه شمس وعدة حلمنا ما تغيبش ثانية شمس حامية شمس حانية شمس بتضم الشوارع والأماني شمس ليها طعم تاني بالكرامة مدفياني طمنت قلب اللي قاسى إنه مش هيقاسي تاني فجرت فيا الحماسة والإرادة والتفاني علمت قلبي في ثواني انه رغم الحزن عاش وان رغم سنين طويلة من حياتي ما عشتهاش لسه عمري ما انتهاش لسه بفرح لما اشوف شمس النهار واني برضه رغم طول الانتظار لسه قادر ابتدي لسه قادر اصحى من النوم الطويل واغسل الوش اللي صدى يمكن العمر اللي عدى الحقه يمكن العمر اللي باقي اسبقه يمكن الحلم اللي نفسي احققه يتولد تاني النهارده من جديد يمكن الوهم اللي نفسي اصدقه لو في اخر يوم في عمري يقدر انه يخلي قلبي يبتسم ويموت سعيد
الطوفان بقى حط ولدك اه ولدك الطوفان اسمعها كده يا شيخ خالد حاجة روعة. حاجة هتستمتع روعة.
عشان اقفل مع الناس بقى اختم لنا بالطوفان الحقيقه انا اسامه كان عامل حاجات امثله كده تصادم العقيده زي ما كان اخونا مسعد انور الفاظ تخالف العقيده والشيخ بكر ابو زيد المناهي اللفظيه فعمل حاجه اللي هي كنا بنقول ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك واخلع وانجو بنفسك يعني فاسامه عمل معنى جميل قوي عشان يقول لنا ده ما ينفعش في الاسلام ان احنا نقوله يعني
تقول له حط ولدك تحت رجلك لو في يوم يجي الطوفان حكمة قالها جد جدك بس قالها من زمان جد جدك كان حكيم بس والله العظيم الكلام ده مش سليم لما ولدي تحت رجلي يبقى مين فوق الكتاف ولدي لاجله عشت عمري بتحرم من لقمة حاف لو اشيله فوق كتافي وامشي بيه على الجمر حافي واترقب لو يوم جبينه يبقى بس شوية دافي لو ما كنتش اخاف على ابني يبقى انا على ايه هخاف لما ولدي تحت رجلي يبقى مين فوق الكتاف ولد من ساعة ما شرف اتولد قلب الحنين كل شيء في الكون يقرف شفته شيء تافه وهين حتى أحلام اللي كانوا بالتراب ضاطين واللي تاهوا واللي هانوا واللي كانوا مغمضين لما شفته بعيني بانوا من جديد متلمعين قلت أحلامهم عشانه والزمن فتح وشاف لما ولدي تحت رجلي يبقى مين فوق الكتاف لما ولدي تحت رجلي يبقى مين في عيوني جوه وان صحيح هيهون عليا يبقى ايه معنى الابوه هو ايه في الدنيا دي يسوى عندي الا هو قلبي لو يعرف اسيه تبقى فين بس المروه رغم كل الاحترام والتحيه والسلام رغم ودي راي جدي لو هيسمح مش تمام بعض أمثالنا القديمة ضد فطرتنا السليمة يبقى أجدادنا الحكيمة يسمحوا لنا بالخلاف لما ولدي تحت رجلي يبقى مين فوق الكتاف مع انه مش اب ها؟
ولا هو اب مش اب جاب المعاني دي منين؟
شايف الجمال ده ده؟
معاني حقيقيه شايف جاب شكل منين؟
الجمال ده انا الحقيقه والله كنت اتمنى اقعد معاكم بس السحور و- وعايزين نروح نضحك بيني وبينكم بسرعه قبل قبل ما الفجر ياذن انا بشكركم وبضم صوتي لصوت الاستاذ خالد اللي متعني وشرفني النهارده ربنا يبارك بحضوره فيك.
الحقيقه في فكره قانون الفرصة الأخيرة دي حاجة مهمة قوي يا جماعة كنت بقرأ كده في كتاب فعجبني معنى بيقول لما السمكة بتقع في المصيدة تقعد تدور على مخرج واول ما تلاقي المخرج تقوم راجعه لورا قوي وتندفع بقوه حتى تخرج من هذه الفتحه الى سعه الدنيا لانها تعلم لو لم تفعل ذلك لشوتها النيران بعد ساعه الشيطان احكم وثاقه بيبذل معانا مجهود غير طبيعي عشان يحطنا في الشبكة دي عشان نتشوي معاه في نار جهنم احنا محتاجين عزمة قوية هفكر حضراتكم باللي قاله الأستاذ خالد على إن دي فرصة العمر الذهبية لما طلحة بن عبيد الله حكى ان في اتنين اسلموا في حديث ابو هريره اللي حسنه الشيخ الالباني اتنين اسلموا مع النبي واحد قتل شهيدا والتاني مات بعديه بسنه طلحه نايم بص على اللي مات بعد سنه لقاه مقدم على الشهيد فلما عجب من هذه الرؤيا وذهب إلى النبي قال له مما العجب أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة وكذا كذا ركعة صلاة سنة قال بلى قال فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض رمضان هيخليك تقفز قفزة طويلة أو في عمرك حينما يعتقك الله جل وعلا أسأل الله أن يعتق رقابنا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه شكرا جزيلا على حسن استماعكم أشوفكم بمشيئة الله الخميس القادم جزاكم الله خيرا دمتم في حفظ الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته